اسمك نحيا دنيا دين مصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش مع يعني اسم من أسماء الله الحسنى بس قبل ما ندخل في الاسم يا جماعة ال- الاستعداد والعمل والعشر الأواخر وبذل المجهود والليالي الجميلة والطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى بنوصيكم ويعني وربنا يعيننا ويعينكم ويفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم ويبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله ال- ال- الحلقة النهاردة لا علاقة بليلة القدر والحلقة النهاردة يعني نصها الأولاني بنعيش مع الاسم ونصها الثاني هذا الاسم في هذه الليلة له خصوصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حد عارف الاسم اللي هنتكلم عنه اسم اليوم اللي هنتكلم عنه اسم الله العفو العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا دعاء ارتبط بالعشر الأواخر دعاء ارتبط بليلة القدر دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وعلمهن معاه يا رسول الله أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا أقول ولذلك يا جماعة الحلقة دي احنا هنعيدها تاني هنعيدها تاني يوم 27 لأن احنا حريصين إن المعنى بتاع الحلقة دي يترسخ النص الأولاني بنعيش مع المعنى والنص الثاني بننطلق في هذا المعنى في ليلة القدر ونعيشه و... ولذلك هنعيدها لأن نفسنا اللي شافها يقول للناس شوفوها تاني ونجتمع عليها لأن إن شاء الله يكون فيها حلاوة وخير وثواب هذه الليلة العظيمة تعالوا نعيش مع اسم الله العفو اسم الله العفو جاء في القرآن خمس مرات أربع مرات مقترن باسم الله الغفور ومرة مقترن باسم الله القادر فتأتي قول الله تبارك وتعالى إن الله كان عفوا غفورا إن الله عفو إن الله لعفو غفور جت أربع مرات في القرآن والآية ال- الأخرى يعني قول الله تبارك وتعالى فإن الله كان عفوا قديرا لكن أربع مرات جاء مع اسم الله ال- الغفور النهاردة يا جماعة حلقة النهاردة فيها أربع محاور بندور ع- حواليهم الأول المعنى الأولاني أو المحور الأولاني يعني إيه اسم الله العفو يعني إيه كلمة عفو المحور الثاني ايه الفرق بين العفو والغفور وباقي الاسماء القريبه ايه الفرق بين العفو والتواب ايه علاقه العفو بالتواب ايه علاقه العفو بالغفور ليه دايما بياتي ياتي مع اسم الله الغفور و- وازاي نفرق بينهم و- وهل ما يعقل ان تكون الاسماء اسماء الله الحسنى متشابهه ذات نفس الدلاله مش معقول طالما هي لله تسعه وتسعون اسما من احصاها دخل الجنه احصاها يعني عاشها وتفاعل معها و- و- و- وفهمها يبقى اكيد اكيد اكيد في فرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور ده المعنى الثالث ال- ال- المحور الثالث ايه علاقه العفو بليله القدر ليه النبي لما السيده عائشه بتقول له يا رسول الله لو لحقت الليله دي اقول ايه فقال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هو الدعاء كله ايه يدور حول اسم الله العفو ايه العلاقه اشمعنى اشمعنى الدعاء ده اشمعنى الاسم ده في الليله دي ما سر ارتباط ليلة القدر باسم الله العفو المعنى ال- الرابع أو ال- أو المحور الرابع اللي هنتكلم عنه كيف نحيا إحنا بهذا الاسم كيف تعمر الأرض وكيف نعمر الأرض ونعيش بهذا الاسم احنا بنقول البرنامج اسمه باسمك نحيا احنا عايزين نصلح الأرض احنا هدفنا إصلاح الأرض وأسماء الله الحسنى أسماء علوية قدسية عظيمة لكنها ليست بعيدة عن واقعنا دي الإصلاح حياتنا ده معنى مهم جدا كل الحلقات كانت عايزة توصل المعنى ده احنا بناخد اسماء الله الحسنى فنحتفي بها ونعيش بيها ونحفظها لكن احنا عايزين نطبق في حياتنا فلذلك المعنى الرابع لكل حلقه بنختم بيه كيف نعيش بهذا الاسم تعالوا نبدا من الاول خالص الاول ما معنى اسم الله العفو يعني ايه عفا عفا في اللغه لغويا لما تفتح المعجم لها معنيين المعنى الاولاني اعطيته عفوا من مالي يعني ايه اعطيته عفوا من مالي اعطيته أو أعطيته من مالي عفوا أعطيته عفوا يعني إيه؟ يعني أعطيته من حلال مالي عن رضا نفس دون أن يسأل احنا بنتكلم لغة دلوقتي لسه ما دخلناش شيء اسمه الله العفو اديت له برضا نفس من مال طيب حلال من غير ما يسألني الدليل في آية في القرآن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أنا قبل ما أعرف الاسم كتير أقرأ الآية يعني ايه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني, يعني مش فاهم يعني ايه المعنى قل العفو يعني يسألونك ماذا ينفقون فقل أفضل ما تنفقون من أموالكم ما كان مالا حلالا طيبا عن رضا نفس دون أن تسألوه أنتوا اللي تطلعوا خلي بالك يا جماعة دقة التعبير اللغوي هتبدأ آه، يعني أنت لو مصحصح وواخد بالك هتبقى بتقول يا نهار أبيض أنا فهمت أنا فهمت العفو ده خلي بالك أعطيته العفو من مالي أعطيته طيب شيء طيب عن رضا نفس دون أن يسأل ده المعنى الأولاني المعنى الثاني في كلمة العفو برضه في المعجم لو فتحت المعجم ودورت لغويا العفو يعني إيه؟ يعني الإزالة يعني يعني إزالة الأثار يعني الطمس يعني المسح يقول لك عفت الريح الأثار كان في أثار أقدام فجت الريح فشالت الأثار عفت أزالت شوفوا ال- شوفوا يا جماعه احنا عايزين عايزين نروح فين وعايزين نوصل لفين ولذلك كمان يقول لك حاجه جميل جميله جدا يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين رحله الهجره النبي طلع غير ثور اسماء بنت ابي بكر كانت بتودي له الاكل كل يوم فسيدنا ابو بكر يؤمر غلامه ان يمر بالغنم على اثار اقدام اسماء حتى لا يعرف الكفار طريق النبي فلما تقرا الروايه في السيره فامر غلامه ان يعفو اثار اسماء بنت ابي بكر ان ي... خلي بالك ان يعفو اثار يبقى طلعنا ايه يبقى العفو من, من الاخر لها معنيين المعنى الاولاني هديك وانا راضي من غير ما تسال المعنى الثاني حزيل الاثار اه حزيل الاثار ايه العفو سبحانه وتعالى الذي يثي- يزيل الذنوب ويمحو الذنوب ويزيل اثار الذنوب ثم يرضى ثم يعطي دون ان تسال ثلاث حاجات في اسم الله العفو يزيل ويمحو ثم يرضى ثم يعطي ثلاث حاجات من المعنى اللغوي احنا لسه ما دخلناش يعني اذا اسم الله العفو هو الذي ازال و- و- ومحى وطمس اثار ذنوب عباده ثم رضي عنهم ثم اعطاهم بعض الرضا عفوا اعطيته ايه عفوا شوفوا ال- المعنى ده ده احنا كده لسه ما دخلناش انا عارف ان انت كده فهمت المعنى لكن هل حسيت بحلاوه المعنى هل عشت المعنى لسه لكن فهمت عقلك استوعب بس احنا برنامجنا باسمك ناحيه مش الهدف انك تفهم الهدف انك تفهم وتعيش وتحب ان ننتقل من الكلام الى الوجدان م- م- من منزله اللسان الى منزله الاحسان ان تعبد الله كانك ترى احنا عايزين نعيش مع الاسم احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه يزيل اثار الذنوب ثم يرضى ثم يعطي عفوا دون ان تسال عفت الاثار اي ازالت الاثار طب عايز تحس قوي عايز تحس بالاسم قوي نتنقل للنقطه الثانيه اللي هي ايه ايه الفرق بين العفو والغفار والغفار وانت بتسمع الفرق قلبك يطير يعني وهي الحلقه دي تصاعديه يعني لغايه ما نقفل نص الحلقه هتبقى لسه اه فهمت قوي بس لكن النص الثاني عشان الناس تبقى مكمله معانا وهي متحمسه النص الثاني يعلى معاك قوي تحس بالعفو قوي قوي قوي طيب تعالوا نقول الفرق بين العفو والغفار ايه الفرق بين العفو والغفار شوفوا يا جماعه العفو ابلغ من المغفره اسماء ربنا كلها حسنى العفو والغفار كلها اسماء حسنى بس العفو ابلغ يعني ايه يعني في واحد ربنا تبارك وتعالى يتعامل معاه بالم- معاه بالمغفره وفي واحد تاني ربنا يتعامل معاه بمنزله اعظم العفو يعني الموضوع انت ماذا تستحق اما هو فغفور وعفو لكن انت ما... طب ازاي العفو ابلغ من المغفره المغفره يا جماعه انك فعلت ذنب لن تعاقب عليه يوم القيامه فاكرين لما قلنا في الغفور الستر المغفره ستر المغفره يسترك في الدنيا ويسترك يوم القيامة لا يفضحك ولا يعاقبك على الذنب بس الذنب موجود فاهمين يا اخوانا هو هو ما اتشالش العفو انت ما غلطتش اصلا انت انت ما حصلش مغ- مين قال انك غلطت انت ما عملتش حاجه غلط اصلا لانه اصلا عفي ازيل ما عادش اثاره ما عادتش موجوده ولذلك فهو ابلغ ولذلك يا جماعه الفرق ده كان الله تبارك وتعالى يقول لك انا عندي مغفره لبعض الناس ساسترهم ولن اعاقبهم ولكن عندي عفو لاناس اخرين لن احاسبهم ولن اسالهم لانه لا ذنب اصلا يا رب ده زنى ده عمل كبيرا من الكبائر بس ده عفي عنه ما حصلش فقد تكون عملت صغائر لكن ما قربتش من ربنا او ما ادركتش ليله قدر او ما او او او او او فتاتي يوم القيامه فتجد الغفور وقد تكون عملت كبيره وتبت وعدت وادركت ليله القدر وعبدت ربنا فيها فتجد يوم القيامه العفو خطير الفرق أ- انا انا عايز افهمك عايز افهمك اكتر هديك مثل صحيفه صحيفه ورقة مليانه ذنوب صحيفه مليانه ذنوب كل ذنب قدامه العقاب بتاعه كل ذنب قدامه العقاب بتاعه كل ذنب قدامه العقاب بتاعه مكتوب في اخر الصحيفه دي صاحب هذه الصحيفه وصاحب هذا الذنوب غفر له لن يعاقب لكن الصحيفه ايه موجوده كويس لكن في فرق كبير ان الصحيفه تتقطع وتتمزق نيجي بالاستيكه ونمسح فترجع بيضه ده العفو واضح اكتر كده المثل ده واضح والواحد بيشتغل زمان كان احيانا المدير بتاعك يمسك عليه الغلطه وبعدين انت بتشتغل بورق فالغلط مكتوب في ورق فيجيبك المدير ويقول لك ايه ولله المثل الاعلى يقول لك سامحتك بس مجرد احساسك ان الورق اللي فيه غلطتك موجود مؤلم مقلق لكن فرق كبير ان يجيبك المدير ويقول لك مش ده الورق يا سيدي اللي كان قلقك اديني الولاعه ويقوم مولع لك فيه شش، بقى رماد يلا فرحتك قد ايه مفيش انت ما غلطتش الله مدركين يا اخوانا احنا الاسم اللي بنتكلم عنه اليوم يعني المنزله وصلت لغايه فين عشان كده احنا اتكلمنا عن الغفور في ال- في في- في- في الحلقات السابقه لكن النهارده انت انت مؤهل باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر باختيار ربنا ليك انه اشهدك العشر الاواخر مؤهل ان تطمع في العفو سبحانه وتعالى ان يعفو عنك ما هو عيشك واحضرك واقبل بيك ومدخلك على ليله القدر انه سبحانه وتعالى يناديك باسمه العفو طالما ادركت هذه الايام ماذا اقول يا رسول الله سيده عائشه قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني مش عشتي لليوم ده روحي لربنا بمنزله العفو اطلبي العفو طول السنه بتقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي احيانا كنت بتتذكر العفو لكن الليله دي ليله عفو الايام دي ايام عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني شوف الدعاء بدات تحسه في قلبك بدا طعمه تتذوقه لما قال النبي قال- قالت له قول ايه قال لها اكفني طول الليل قول الليله دي ليله عفو كتري الليله دي اللهم ان يا اخوانا قد تكون حد عارف انهي ليله يعني قد تكون انت هتقول دلوقتي وهي ليله عفو وقد تكون 27 وقد تكون 21 و- يعني اشتغلوا يا اخوانا اشتغلوا اشتغلوا روحوا ربنا العفو سبحانه وتعالى شوفوا بدأنا نحس اهو موضوع الصحيفة دي صحيفة مليانة ذنوب مكتوب في آخرها صاحب هذه الصحيفة لن يعاقب هذه مغفرة أما أن تمزق الصحيفة أما أن تمحى الصحيفة فهذا عفو عرفت الفرق بين اسم الله العفو واسم الله الغفور هذا هو المعنى الجميل أديك مثل تاني جميل جدا سيدنا يوسف سيدنا يوسف لما اخواته عملوا فيه وعشرين سنة وبهدلة والبئر والس... و و و و ودخل واترمى في- صحيح ما دخلش السجن بسببهم لكن البئر بسببهم كويس رجع سيدنا يوسف و... و... وقالوا يعني استغفر لنا وندموا على فعلتهم هيقول لهم ايه قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب يعني ايه لا عقوبة قال لا تثريب عليكم اليوم اسمع بقية الآية يغفر الله لكم ده هنا سيدنا يوسف عمل ايه غفر ولا عفا غفر لا تثريب عليكم لا لا عقوبة بس انت راضي الله أعلم لا عقوبة يغفر الله لكم مغفرة يستركم ولا يعاقبكم لكن ورفع أبويه على العرش بعديها بثلاث آيات خلاص بقى استقروا ورفع أبويه على العرش وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من قال البئر ولا السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما قالش البئر هو هنا إيه أنا نسيت الموضوع خلاص مش هنتكلم عن الموضوع ده موضوع البئر ده ما عدناش هنتكلم عنه انتهى الموضوع عفيت آثار الموضوع أنا مش هذكر الموضوع هنا عفا الأولانية غفر الثانية عفا يعني أنا بضرب لكم مثل من حياتنا الشخصية ومن البشر أنت ساعات تسامح لكن مش راضي و- و- وشايل ال- المستندات واحيانا تعفو خلاص كله اتمسح مفيش ازيلت الاثر عرفت يا اخوانا الفرق بين عفا طب كيف يمحو جميله قوي دي كيف يعفو سبحانه وتعالى ينسيك الذنب وينسي الملائكه الذنب وتمحى من صحيفه السيئات وينساها ملك الشمال وتأتي يوم القيامة لا يذكرك بها ولا يسألك عنها أنت ما غلطتش ما حصلش ينسي الملائكة عارفين الآية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يأتي الملك لا يذكر الموضوع ده كان موضوع كبير جدا دي كانت فضيحة ده كان ما, ما حصلش طب هو الملك ما مش حي... الملك مش هيذكرها الملائكة مش... ملك الشمال مش هيذكرها هو مش فاكر ربنا أنساها له لأنه عفى عنك ليلة القدر الملك مش فاكر الملك مش فاكر يعني تخيلوا تخيلوا مش هيحصل لو جاء حد للملك ما هو كله نسي ما هو ما هو عادش حد فاكر لو جاء حد للملك وقال له انه فعل يوم كذا كذا وكذا يشهد الملك ان انت ما عملتش لان هو انسيها اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو الذنب ده كان سنه كام كانت سنه 2006 يوم كذا تيجي على 2006 يوم كذا قبليه بيوم تلاقي الذنوب موجودة دي, دي, دي, دي ما عفيتش دي غفرت تيجي لليوم اللي بعديه موجودة تيجي لليوم ده مش موجودة عفيت طب لو عفى كل اللي فات صفحة بيضة فلان ده نقي من يوم ما اتولد لغاية ما مات انت نقي حد حد حب العفو يا اخوانا حد مدرك الليلة اللي احنا داخلين عليها دي ليلة في السنة يا اخوانا ليلة عفو فلان ما غلطش صفحه بيضه احنا اولاد النهارده يلا نبدا من جديد انت صفحتك بيضه مفيش سيئات عفي عنه انتوا متخيلين اليوم نختم على افواههم الايه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون ما يقولوش لو في ذنب قبليها بساعه ينطقوا بيه ما كانش ما كانش عفي عنه ولو في ذنب بعديها بساعه يقولوه ويجوا على الذنب ده لا انت ما غلطتش لقد عفي عنه شفت العفو سبحانه وتعالى هتقول لي ازاي طب انت ازاي اللي بتقوله انا فاكر الذنب بتاع يوم الفلاني معنى كده ان كل الذنوب اللي انا فاكرها دي ما عفيش عنها انا مش بتكلم على الدنيا هنموت يا اخوانا وهننزل القبر وحيفنى الجسد وهتفنى الراس وهتفنى معاها الذاكره ثم ياتي يوم القيامه فتقوم مرة أخرى ويعود إليك جسدك كما كنت بالضبط وتعود إليك رأسك ويعود إليك ذاكرتك لكنها ذاكرة جديدة يعني إيه ذاكرة جديدة؟ ما فيهاش ما تم محوه كأنك جاي الذاكرة بتاعتك فيها حتتين ما عفي عنه مش موجود مش موجود تأتي يوم القيامة ما غلطتش أنت ما حصلش وانت مش فاكر انت فعلا مش فاكر رغم انها كانت كانت كارثه في حياتك فضلت تأنبك سنين طويله لكن في رمضان سنه 2006 في ليله القدر عفي عنك فلما تموت وتستيقظ يوم القيامه تمحى من الذاكره انت بذاكره جديده نقيه فيها اشياء وفيها اشياء محيت ولو كان عفى عنك سنه 2006 ومت بعدها وما لحقتش تعمل ذنوب تاتي الذاكره الذاكره نقيه تماما فلان نقي فلان يا جماعه ما عملش غير حسنات في حياته يا ملائكة تشهدي نشهد يا ملك الشمال تشهد أشهد هاتوا صحيفته اقرأ كتابك نضيف تشهد عليهم ألسنتهم عمل كل خير أنت عفيت عنك في رمضان 2006 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ها يا اخوانا بقى ت- كيف يعني كيف يعني كيف تخجل بعد كده من من هذا كيف تعيش مع هذا الاسم؟ واحد من التابعين الفضيل بن عياض يوم يوم عرفه قعد يدعي ربنا يا رب ارحمني يا رب اعفو عني ليه تعرف لان خلي بالكم زي ليله القدر يوم عرفه يوم عفو يا رب اعفو عني اعفو عني اعفو عني وبعدين الاصل انك لما بيجي مغرب يوم عرفه تستبشر وتفرح وتقول ان شاء الله غفر لي يبقى الاصل كده حسن الظن بالله فهو اول ما جت المغرب بكى فقالوا له آه، ما انت اللي بتعلمنا فين حسن الظن بالله قال لست ابكي لذلك ان شاء الله يكون عفا ولكن وخجلاه وحيائي منه وان عفا ده انا مكسوف لانه عفا ده انا ببكي لانه مكسوف لانه عفو انتوا فاهمين يا اخوانا دقه الاحساس ودقه الاحساس بتاعه وصلت لفين انا بحبه وخجلاه وحياء وان عفا وان عفا ان شاء الله يعفو يا اخوانا احنا احنا داخلين ليله القدر فانت متخيل ان انت داخل هذه الليله وعمال تقول يا رب لعلها الليله دي لع- لعلها يعفو عني الن- يع- لعلها ليله العفو النهارده لعل النهارده يا نهار ابيض ده انا عندي مصيبه ده انا ده انا في فتره من الفترات شباب من الشباب ده انا في فتره من الفترات شربت مخدرات معقوله يعفى يوم القيامه ما شربتش ما حصلش ده انا عملت في ابويا وامي عملات سيئه ده امي بكت مني مش هيحصل طب هي مش هتفتكر هي كمان هتنسى ده انا ده انا في مره من المرات غشيت و- و- وخدت فلوس مش حلال استغفرت وجيت في رمضان عفا ولذلك احنا قلنا العفو له علاقه بالتوبه عشان ما حدش ياخد الكلام هنجيلها دلوقتي لكن شفتوا معنى العفو ايه يا اخوانا؟ هل هل الاحساس امتلأ الان اللهم انك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني وصل الموضوع وحسيته انا عايز ارجعك للمثل الاولاني معلش بتاع عفت الريح الاثار العرب لها مثل تاني على الريح والاثار بس انا من فضلك وانا بقوله افتكر ذنوبك وصحيفه سيئاتك العرب كانوا يعملوا ايه لما يجوا ينزلوا في مكان ينصبوا الخيم بتاعتهم كويس يدقوها وينصبوها ويجي حوالين كل خيمه ويعمل خندق علشان لو المطر نزل ما يدخلش عليه الخيمه ينزل في الايه في الخنادق فتلاقي الدنيا كلها كل الحته اللي, اللي- اللي هم مخيمين فيها عباره عن مستطيلات ودوائر فاهمين بالخنادق اللي هم عاملينها يجي العربي يرتحل الى مكان اخر فيسيبوا اثار ايه يشيل الخيم لكن حي... ي- هيهد الحفره ليه يهد... يهدم الحفره ليه يعني ما, ما يسيبها صحراء فلو انت عديت بعديها تبص تلاقي الصحراء عامله ازاي تلاقي الصحراء عباره عن خنادق ومستطيلات وم- ودوائر بيقول لك فاذا مررت بعد عام تعود فاذا هي صحراء ايه اللي حصل الرياح عملت ايه تمر الرياح فتعفو الخنادق العميقه مش بس اثار الاقدام انا عايزك تفتكر المثل ده وتفتكر الذنوب التقيله والعفو سبحانه وتعالى إن الذي ضرب لك مثل من الكون كيف أن الرياح تحف يعني تعفو آثار الخنادق العميقة الجروح الوحشة الجروح الوحشة في دماغك وقلبك المصايب الكبيرة فكذلك العفو سبحانه وتعالى الذي يحرك الرياح فتعفو آثار هذه الخنادق سبحانه وتعالى قادر وأنت أعظم عنده خلقا من الرياح والخنادق والكلام ده كله أنت المخلوق المكرم ف- فأنت أفضل عنده أن يمحو آثار ذنوبك ويزيلها وتأتي الذاكرة نقية يوم القيامة ليس فيها وبعدين خلي بالكم من حاجة جميلة جدا العفو ليس فيها تأنيب خلي بالكم يعني ايه العفو ليس فيها تأنيب انت ممكن تأتي يوم القيامة واحد ممكن آسف ممكن واحد يسامحك في الدنيا لكن يقعد يفكرك بال- بالغلطة من من آن لآخر لكن العفو لا تأنيب لأنه ما حصلش لأن الموضوع انتهى أصلا لأن الموضوع اتسامح أصلا العفو يا إخوانا لها معنى تاني احلى بقى مش انت قلنا خلاص يمحو الاثار لا ده في حته تانية اجمل ايه يرضى عنك بعد المحو خلي بالكم يا اخوانا شوفوا شوفوا احنا عمالين نتنقل مش احنا قلنا لها ثلاث معاني مش قلنا اعطيته عفوا رضا عن نفسي يعني ليله ليله القدر الأول يمحو ثم يرضى يرضى عنك أنا راضي عنك يا فلان أنت ما غلطتش وكمان راضي عنك يبقى مفيش تأنيب يعني أي كرم أكتر من كده يا أخوان واي رحمه العف اللهم تروح بقى بالاسم ده تقعد تدعي بيه طول الليل ولا لا اللهم انك عفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اديكوا اديكوا مثل على الفرق جميل جدا يفهمك المعنى دون ال- العفو بعد الرضا والفرق عن الغفور ارجع تاني لحته الفرق عن الغفور عارفين الحديث اللي هيجي العبد يوم القيامه فيقول له الله تبارك وتعالى ادن عبدي والنفس الغفور ادن عبدي فيقترب العبد فيرخي الله عليه ستره يستره محدش يسمع فيقول له الله اتذكر ذنب كذا شفتوا صحيفه ايه مليانه ذنب. اتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا رب فيظن العبد انه هالك فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم ده ايه يا اخوانا ده مغفرة لكن العفو يقول لك ايه يوم القيامة يا فلان اني راض عنك لما فعلت في الدنيا قد رضيت عنك وعفوت عنك اذهب فادخل جنتي شفت ال- الفرق بين دي وبين دي انت عايز انهي منزلة بقى العفو ان هو ان تلقاه يوم القيامة فيقول لك تمنى يا عبدي واشتهي فاني قد عفوت عنك فلن تتمنى اليوم شيئا الا اعطيتك اياه العفو ان هو يقول لك يوم القيامه يا فلان اني راض عنك يوم عفوت عنك في ليله كذا وكذا اذهب يا فلان فخذ ما شئت من الجنه فاني راض عنك شفت يا اخوانا الفرق العفو لا يذكرك بسيئاتك لانه معها الغفور قد يذكرك بسيئاتك ثم ثم لا يعاقبك الغفور قد يغفر لك ومش راضي عنك فاهمين محيت معنى لكن ليس معناها الرضا اما العفو فاكيد راضي اللهم ول- ولذلك شوفوا دع- دعاء ال- السيده عاي... النبي اللي بيعلمه للسيده عائشه اللهم انك عفو ايه تحب تحب شوفوا كلمه تحب دي حب تحتها 100 خط تحب العفو فهو يعفو ثم يرضى ثم يعطيك في هذه الليلة ايه ده ايه يا إخو- يا اخوانا ركزوا يا اخوانا انتوا داخلين على ايه يا جماعة ركزوا في هذه الليلة اللهم انك عفو تحب العفو روحوا لربنا بكل طاقتكم تحب عايز اقعد اقول كلمة تحب العفو دي عشر مرات لغاية ما قلبي وقلبك يحسها تحب العفو تحب العفو فاعف عنا شفت المعنى وشفت ال ال ال ال ال المفهوم اللي احنا عايزين نوصل له ولذلك يا اخوانا اللي انا عايز اقوله في فرق بين حاجتين او او او اسف او العفو بيشمل حاجتين تخليه ثم تحليه فاهمين آه، اقصد ايه بكلمه تخليه يخليك من الذنوب ثم يحليك بالرضا والعطاء في نفس الاسم في العفو سبحانه وتعالى. تخليه تطهير ثم تعطير عارف اضرب لك مثل لطيف عندك كوب الكوب دون فيه بقايا اكل او فيه بقايا شرب وريحته مش كويسه تنظفه كويس قوي قوي قوي قوي تزيل اثار ما فيه من روائح وبعدين تملاه عسل تملاه عسل مصفى جميل طاهر نقي العفو سبحانه وتعالى ليه ده كله بيحبك اغلى مخلوق عنده يتودد اليك عايز يرحمك خلق الجنه اصلا عشانك اغلى مخلوق في الارض اني جاعل في الارض خليفه بيحبك كريم بيقول لك الا تستحي مني استحي ان اعذبك ولا تستحي ان تعصاني اعفو عنك ولا تاتيني مش هي المعاني كده أتودد إليك بالع- بالطمس والمحو وال- وه- و- والحسنات والرضا والعطاء العفو الله قولوا بقى يا اخوانا قولوها بكل قلبكم خلاص بدأنا نحس بالعفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وبالتالي اسم الله العفو في معنى سلبي ومعنى ايجابي معنى سلبي الطمس والمحو معنى ايجابي التحليه والرضا والاضافه والعطاء والخير اعطيته عفوا يسالونك ماذا ينفقون قل العفو اذا كان ربنا بيامرنا بالعفو في الانفاق فكيف هو يعني اذا كان يامر بشر البشر يامر عباده يسالونك ماذا ينفقون قل العفو فما بالك هو كيف كيف يعطي العفو سبحانه وتعالى كيف يتكرم على عباده بالعفو ولذلك آيات القرآن اللي فيها العفو جميلة جدا فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وخلي بالكم كتير قوي في القرآن تجد العفو يأتي مع الغفور عشان يوريك الكرم الكرم الكرم الكرم وعشان يقول لك ممكن تاخد دي وممكن تاخد الأكبر ممكن تذهب إليه يا غفور اغفر لي احنا في حلقه الغفور يا جماعه الناس كانت متاثره قوي هيغفر لي هيغفر لي هيغفر لي احنا النهارده بنتكلم على منزله اعلى واعلى واعلى هيعفو عني هيعفو عني شفتوا ان الاسماء مش متكرره العفو غير الغفار احنا وصلنا لايه دلوقتي احنا وصلنا للفصل النص الثاني ان شاء الله ننطلق مع ليله القدر والعفو لكن وصلنا لايه وصلنا ان العفو له ثلاثه اشياء يمحو آثار الذنوب ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء دون أن تسأل لو عفى عنك معنى أنه عفى عنك يديك لازم يديك الثلاثة دول وإلا ما يبقاش العفو يعني اسم الله العفو لازم يحصل فيهم الثلاثة دول وبالتالي الليلة دي ليلة الثلاثة دول اجمد يا اخوانا خليك جدع اجمد يا ستات يا بنات سفيان الثوري يقول أحب في ليلة القدر الدعاء بما, بما أمر به النبي أكثر من أي شيء آخر أكثر طول الليل اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني يا عفو اعفو أنت عفو وتحب العفو فاعف عني أنا غلبان مسكين أنت العفو وأنا اللي محتاج العفو فاعف عني يقول سليمان الدياني وهو أحد التابعين لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه لأن لا أجد لي مخرجا إلا أن أسأله عن عفوه فاهمين يا أخوانا يعني أنا ما عنديش يوم القيامة حاجة أقولها له لو قال لي طب وذنوبك دي وذنوبك دي أقول له طب أنت عفو إذا ما كنتش عافيت عني في ليلة القدر اعف عني النهاردة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عيشوا مع المعنى ده يا اخوانا وعضوا رددوه لغايه ما نرجع لكم بعد الفاصل نكمل مع ليله القدر ونستعد لها اكثروا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني العفو سبحانه الذي يمحو أثار الذنوب يطمسها كأنها لم توجد لم تخطئ لم تفعل شيء من قبل ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء دون أن تسأله عطاء حلالا يسعدك ويرضيك فهو العفو بهذا المعنى وبالتالي فالعفو أبلغ من من المغفرة العفو التجاوز والتجاوز والتجاوز والمسامحة والمسامحة والمسامحة حتى تصل لمرحلة المحو والطمس انت ما غلطتش عفونا عنك هذا هو اسم الله العفو سبحانه وتعالى كيف نعيش مع هذا الاسم وكيف وعلاقة هذا الاسم بليلة القدر هو ده اللي هنتكلم عنه في هذه الدقائق خلي بالكم يا اخوانا عشان نقول علاقته بليلة القدر لازم الأول نقول علاقته بالتواب ليلة القدر والتواب والعفو في علاقة ايه العلاقة؟ ايه الفرق بين العفو والتواب؟ انت دلوقتي راجل بتذنب وكلنا بنذنب وانت قلبك صاحي كل ما بتذنب استغفر الله يا رب تبت اليك مش هعمل كده تاني ان شاء الله يتوب عليك ويغفر لك وبعدين ترجع تقوم عامل الذنب تاني تبت يا رب ومش هعمل كده تاني يا وبعدين ترجع لنفس التل... نفس نفس الذنب يا رب تبت مش هعمل كده تاني وبعدين ترجع الخامس وترجع السادس وترجع السابع تبت يا رب مش هعمل كده تاني وبعدين ترجع العاشر مش قادر اتوب ليه مش قادر فقدت الثقه في نفسي ومش قادر اقول له مكسوف مكسوف اقول له تبت تاني قلتها كتير قوي قلتها كتير مش قادر اقولها اكتر من كده طب حصل ايه نكمل في الذنب حصل ايه حصل حاجز حاجز بيني وبين الله حصل فجوه مش قادر ارجع بس ربنا تبارك وتعالى يريدك الحاجز عمال يزيد ده الكلام ده كان من شهر يناير الذنب الفلاني عملته سبع مرات ورا بعض تامن مره ما قدرتش اتوب وانا مكمل عليه ومش عارف اقول له وخلاص وساكت عن الموضوع ده وما بفكرش في التوبه لانها بتوجعني هناك حاجز هناك فجوه هناك مشكله هناك جدار هناك هناك حاجز بينك وبين الله الله سبحانه وتعالى يحبك الله سبحانه وتعالى يريدك طب الحاجز ده يكسر ازاي ما انت مش عارف تتوب كيف يكسر هذا الحاجز يكسر هذا الحاجز بوجود شيء غير عادي شيء غير تقليدي شيء ضخم يحصل مؤثر هدية كبيرة من الله يتودد بيها إليك ليكسر عندك الحاجز اللي منعك خلاص تعالى الهدية اسمها ايه اسمها ليلة القدر تيجي ليلة القدر يقول لك ايه الليلة دي ليلة عفو يعني ايه يعني كل اللي فات اتمسح يعني ايه يعني طب والحاجز اللي كان موجود اتكسر الحاجز اللي كان بينك وبين يا عبدي طب اعمل ايه طب بقى خلاص تعالى نبدا من اول وجديد ونبدا الموضوع من اول وجديد فيقودك العفو للتواب فياخذك اسم العفو الى اسم الله التواب لان الحاجز اللي كان بينك وبينه بقالك شهور وبقاله سنين لما ادركت ليله القدر وعرفت انها ليله عفو بس انا ما تبتش دي ليله عفو روح لربنا بعبادتك فتيجي في نص الليله تتكسف من نفسك تقول طب اتوب بقى طب اتوب طب طب ما خلاص ما ما الجدار اللي كان موجود بهذه الليله ازيل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول لنا يا اصحاب الذنوب والمعاصي يا انا من اصبح بينكم وبين الله جدارا عازلا اذهبوا في هذه الليله للعفو سبحانه وتعالى لتبداوا من جديد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذه الليله ليله ازاله الحواجز القديمه في ناس في حاجز بينها وبين ربنا 20 سنه بقاله 20 سنه بعيد فجوه رهيبه رهيبه هو مش متخيل ان هو ممكن يقرب لربنا في ليله فربنا بيقول له تعالى في ليله تعالى ابدا معي من جديد ياه شفتوا الليله دي عشان كده كتروا من كلمه العفو لان العفو معناها الازاله طب ده انا اصلا ما تبتش وما عملتش و و و ما هي الليله دي هي اللي هتجهزك للتوبه والبدايه الجديده الجميله لان هو بيقول لك سامحو عنك كل ما مضى يا ناس يا اصحاب الذنوب يا اصحاب المعاصي يا اللي بينكم وبين ربنا فجوات 20 سنه يا اللي مصر على ذنب بقالك 10 سنين يا اللي بتعملي كذا يا اللي بت... مهما كان ذنبك كبير كبيره من الكبائر اعلم ان الليله دي لو ادركتها وجبتها وعبدت ربنا فيها وصليت ودعيت واكثرت اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني أزيل الحاجز وأزيلت الفجوة وردمت الخنادق اللي احنا قلنا عليها وعفيت الآثار وترممت الأرض وابتدت علاقة جديدة والصفحة رجعت بيضة ابدأ من جديد يلا توب بقى فيقودك اسم الله العفو إلى اسم الله التواب شفت المعنى ولذلك يا جماعه لاحظوا حاجه عجيبه قوي عشان تعرف صحه كلامي عمر ما ياتي اسم الله العفو في القران الا مع المصايب الكبيره والذنوب الرهيبه ما, ما يجيش مع ال- مع الذنوب العاديه ياتي مع الذنوب الغير عاديه الذنوب ا- الشديده شوفوا الايه تقول لك ايه على بني اسرائيل لما عبدوا العجل في في في اصعب من كده واذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون طب دي دي ما ينفعش فيها توبه عاديه دي دي دي عايزه حل غير عادي دي عايزه هديه غير عاديه دي عايزه شيء غير عادي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون دايما تيجي العفو في القران ما تجيش مع الحاجات العاديه شوف ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم غزوه احد اللي جريوا وسابوا النبي تخيل بقى دي تبقى ايه واحد في معركه مع رسول الله وساب رسول الله لوحده ومشي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم المصائب الكبرى ليس لها عشان كده لو الحاجز بقى كبير قوي انت محتاج لاسم الله العفو علشان في مصايب في بلاوي وانت مش عايز يا- يا جماعه ده متخيل واحد عاش 20 سنه بيعمل مصائب عنده كبائر عنده زنا عنده شرب خمر عنده مخدرات عنده قمار عنده عنده عنده عنده وجه في هذه الليله وذهب الى الله يا عفو اعف عني تحب العفو وتضرع الى الله وتذلل الى الله فعفى الله عنه مفيش كبائر مفيش زنا مفيش شرب خمر مفيش خيانه مفيش مفيش مفيش ان تنظيف تماما طب ما تتوب بقى شوفوا الايه الجميله جدا وما اصابكم من مصيبه المصايب اللي بتحصل لكم في دنيتكم فبما كسبت ايديكم بس خلي بالكم ويعفو عن كثير ده, ده لو هنحاسبكم مصايبكم ده انتوا ما كنتوش تع- تقعدوا في الدنيا دي يوم واحد ويعفو عن كثير لان الكثير ده محتاج عفو محتاج عفو يقود الى توبه خلي بالك كمان اسم الله العفو له علاقة تانية بليلة القدر هي ليه اتسمت بليلة القدر فاكرين؟ اتسمت بليلة القدر لأن في هذه الليلة تقدر أرزاق العباد ويقدر للعام القادم معاشه ووضعه وأرزاقه وسعادته وهدايته هتقول لي ما هي مكتوبة في الأزل ما احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت مكتوبة في الأزل نعم لكن تنزل إلى الملائكة ويبدأ سريانها في الكون كل سنة في ليلة القدر فسميت ليلة القدر لأنها ليلة ترديق أحوال العباد للعام القادم فما أجمل وما أعظم من العفو سبحانه وتعالى أن يكون ليلة تقدير وضعك للعام التالي هي ليلة عفو تعال نبدأ من جديد لتبدأ العام الجديد على نظافة وانت نظيف نقي طب ليه يا رب بتعمل معانا كل ده هو أصلا ربنا نزلنا للأرض ليه عشان نصلح الأرض تصليح الأرض محتاج إنسان متجدد الموضوع يا جماعة مش بس حب ربنا لينا الموضوع هدفه ان الغاية من وجودنا تعمير الارض واصلاح الارض الانسان اللي عايش جوه ذنبه انسان تعبان مريض حاسس بكآبة غير قادر على تجديد نشاطه والنجاح والشغل والانتاج والعمل يلا نبدأ من جديد تيجي نبدأ ليلة القدر ليلة كل سنة لتج- لتجدد الأمة نشاطها وطاقتها وصفحتها البيضة وتشيل الذنوب من على كتافها وتبدأ مع ربنا في ليلة تقدير مش أرزاق ومش أحوال العباد بس أحوال الأمة كلها ليلة القدر مش للأحاد للأفراد للأمة كلها يلا نبدأ من جديد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع اسم الله العفو سنة جديدة يبقى كلها خير على الأمة عشان كده الحلقة دي غالية جدا وعشان كده أنا إن شاء الله نعيدها مرة تانية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ومش كده وبس ده أنت دلوقتي بتقول الحديث وعينك على الأمة كلها مش بتدعي لنفسك وبس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عشان يبقى قدر الأمة السنة الجاية كله خير شفت الاسم عظيم تحب تحب ان تعيش مع الله العفو ولا ما تحبش وانت لو سمعت الايات والاحاديث اللي بتتكلم على اسم الله العفو وحركه الكون شوفوا ما من يوم الا ويستاذن البحر ربه يقول يا رب ائذن لي ان اهلك ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول الارض يا رب ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول السماوات يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك فيقول لهم الله دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم يقولون أن العبد العاصي في الأثر إذا جاء إلى الله, إلى الله تبارك وتعالى في ليلة القدر وهو شديد العصيان يناديه يا رب اعف عني يا رب اعف عني يا رب اعف عني فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة لا تحجبوا صوت عبدي عني فيقولون يا رب إنه لا يستحق عفوك لقد فعل وفعل وفعل فيقول الله ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أني قد عفوت عن عبدي حاجة مين يسمع هذا الكلام اسمع الحديث القدسي ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك برحمتي وأنت تخالفني فوضعتني فإن عدت إلي قبلتك فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم ابن آدم خلقتك من العدم إلى الوجود وأوجدت لك السمع والبصر والقلب والفؤاد أذكرك وأنت تنساني أستحي منك ولا تستحي مني من ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له ومن ذا الذي يسألني فلم أعطيه أبخيل أنا فيبخل علي عبدي مين يسمع جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن تبت إلى الله يعفو عني ما أنت لازم تروح تتوب اوعى تاخد الكلام ده طب هتعبد وأنا زي ما أنا ده هو فعل لك هذه الليلة تتوب لتتوب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم جات لك ليلة القدر وربنا بيقول لك يلا نمسح كل اللي فات وكمان مش عايز تتوب يا أخي ابدأ مع الله من جديد جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إني شديد الذنوب كثير الذنوب شديد وكثير أرأيت إن تبت إلى الله الليلة يعفو عني فقال له النبي نعم فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده أنا غادر ده أنا فاجر وغدراتي وفجراتي قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال يعفو عنك وغدراتك وفجراتك فمضى الرجل وهو يبكي يقول الله أكبر الذي يعفو عن الغدرات والفجرات جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله من سيحاسب الناس يوم القيامة فقال النبي الله فقال بنفسه ولا حد تاني فقال النبي بنفسه فقال الأعرابي الله أكبر وابتسم فقال النبي لما يبتسم الأعرابي تبتسم ليه قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح فابتسم النبي وقال فقه الأعرابي بيفهم الأعرابي ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل نعم يا أعرابي الكريم سبحانه إذا قدر عفا ولذلك دايما تجد اسم الله العفو يجتي في القرآن مع اسم الله الإيه عفوا قديرا لأن أنت أنا ممكن أعفو عنك وأنا مش قادر عليك فأقول لك طب عفيت عنك وأنا جوايا ضعيف لكن هو قدير قادر عليك فلما قدر عليك يوم القيامة عفوت عنك اللهم انك عفو ها يا اخوانا طول ما احنا ماشيين بقى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني من عجيب عفو يوم القيامه ان الاطفال اللي ماتوا لابائهم ابائهم كان عندهم ذنوب كثيره بس مات له طفل صغير مات له طفل فيأتي يوم القيامة فيقول الله للأطفال المسلمين اذهبوا فادخلوا الجنة فيقول الأطفال لا يا ربي لا ندخل حتى يدخل معنا آباؤنا وأمهاتنا فيقول الله للأطفال قد عفوت عن آبائكم وأمهاتكم خذوا بيد آبائكم وأمهاتكم فادخلوا الجنة من عجيب عفو سبحانه وتعالى واحنا بنعيط لما بيموت لنا طفل طبعا حاجه توجع القلب لكن هو دون اللي هيعفو لك به الله سبحانه وتعالى من عفو سبحانه وتعالى عفو خاص عفو خاص لامه محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الجميل لكن انا هقوله تاني انا قلته قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الامم يوم القيامه فرأيت النبي يأتي وليس معه أحد ورأيت النبي يأتي ومعه رجلين ورأيت النبي يأتي ومعه الرهط تسع عشرة ثم رفع علي ف- فرأيت سواد عظيم لقيت سواد أعداد غفيرة من البشر فقلت أمتي أمتي فقيل لي لا هؤلاء موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد يسد الأفق فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا عفى الله عنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال ده كمان مش هيقف يسأل لأنه عفي عنه يلا على الجنة يقول النبي شايف يقول النبي سبعين ألف قليل ده احنا ملايين فاستزدت ربي طب يا رب انت عفو زود العفو فزادني مع كل ألف سبعين ألف فتخيل العدد يبقى يوصل لكام مع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألف اقعد جرب بقى و- وشوف الحسابات وجمع الكالكوليتر وشوف العدد يطلع كام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ثم عفو عجيب جدا عفو بعد ما ناس استحقت النار هو عفو في الدنيا يا ريتهم كانوا ادركوا ليله القدر يا ترى في حد من اللي عايش وسامعنا هيكون من الصنف اللي انا هتكلم عليه ما ادركش ليله القدر في ناس هتخش النار ايوه احنا كل التبشير وكل الرحمه اللي بنقولها لكن في ناس هتخش النار ففي ناس لكن دول هل يا ترى ما عادش ليهم عفو لا ليهم عفو يا اخوانا اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامه بعد ان دخل اهل الجنه الجنه لكن بقي من امتي اناس في جهنم فينادي الله تبارك وتعالى يا محمد اذهب فاخرج من النار من كان في قلبه من امتك ذره من ايمان فاخرج اناس لكن يبقى اناس في النار ما ادركوش ليله القدر ولا عرفوا العفو وكانوا بعيد عن ربنا قوي يقول فاسجد تحت العرش واناجي الله في امتي الذين ما زالوا في جهنم اقول يا رب امتي امتي امتي امتي فيقول الله تبارك وتعالى اذهب يا محمد فاخرج من النار ويحد لي حدا عدد معين فاخرجهم من النار فادخلهم الجنه ثم اعود فاسجد تحت العرش فاقول يا رب امتي امتي فيحد لي حدا فاذهب فاخرجهم من النار فادخلهم الجنه ثم اعود فاسجد تحت العرش فيحد لي حدا فاذهب فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه ثم اعود الرابعه فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه لكن يبقى من امتي ما زال في النار فاستحي من ربي استحي ان انا اطلب اكتر من كده اربع مرات فينادي الله تبارك وتعالى شفع الانبياء شفع المرسلون شفعت الملائكه شفع المؤمنون شفع حبيبي محمد افلا اعفو انا فيخرج الله تبارك وتعالى من قا من بقي من اهل لا اله الا الله فيخرجهم من النار وقد تفحموا من النار فيضعهم في نهر الحديث صحيح فيضعهم في نهر يسمى نهر الحياة فكأننا ينبتون نباتا مكتوب على جبائنهم هؤلاء عتقاء الله من النار فيقول لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون دول اللي طالعين من جهنم فيقول لهم الله لا هؤلاء عتقاء الجبار من النار هؤلاء عتقاء الرحمن من النار اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا ها يا اخوانا جاهز لليلة القدر ناوي هتذهب بكل كيانك عرفت قيمة الدعاء البسيط اللي احنا بنقراه في سطر كل الحلقة بتدور حوالين الدعاء ده هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى الاسم الجليل الاسم اللي يخليك تتساقط خجلا وخجلات وإن عفوت لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه هذا الاسم عيشوا معاه الليالي يا اخوانا والليالي اللي جايه واحكوا للناس وعشان كده نعيد الحلقه دي وفرجوها للناس و- و- وانقلوا المعنى ده للناس اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا عن امه حبيبك محمد يا رب عشان تبقى سنه خير السنه اللي جايه اخر نقطه كيف نحيا بهذا الاسم كيف نحيا كلمه واحده بس كلمه واحده اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك بس اعفو يا اخوانا اعفو اعفو وسع قلبك وسع صدرك ظلمك قوي اتظلمت انت قوي اعفي عشان العفو يعفو عنك اعفي عشان العفو يعفو عنك اللي اتظلمت اللي شريكه ظلمه اللي جوزها او طليقها ظلمها ال- اللي اتظلم في الدنيا اعفو اعفو خليها ليه تعفو قول له يا رب اشهد ده انت الكريم العظيم العفو وانا المخلوق الضعيف انا عفيت يا رب عن الناس اعفو عن المسكين اللي عفا صح ولا لا وانا بشيتكم يا اخوان يعني الواحد ياما اتظلم في الدنيا دي عافي ان شاء الله عافي عن كل اللي ظلمني واللي زعلان مني يعفو عني بقولها اهو عافي عن اللي ظلمني وال- واللي زعلان مني يعفو عني عشان عشان الليله اغلى اغلى من الدنيا باللي فيها انا عافي يعني اتظلمت ايه يعني طب ما انا عندي ذنوب كتيره واخطاء كتيره عشان ربي يعفو عني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من امتي جثيا تحت العرش يوم القيامه جثيا تحت العرش يوم القيامه فقال المظلوم عن الظالم يا رب خذ لي مظلمتي من أخي ظلمني فيقول الله لمن ظلم أعط أخاك مظلمته فيقول كيف يا رب فيقول أعطه من حسناتك فيقول يا رب فنيت حسناتي م- م- ما عادش عندي حسنات فيقول الله للمظلوم فنيت حسناته فيقول يا رب فخذ من سيئاتي فاطرحها علي خذ من سيئاتي وارميها عليه فيقول الله للمظلوم شوف العفو سبحانه وتعالى هل لك في خير من ذلك فيقول وما خير من ذلك يا رب ده انا حالتي يوم القيامه فيقول الله الله انظر الى ذلك القصر فينظر فإذا قصر في الجنة لم يرى مثله في الكون كله فيقول يا رب لمن هذا القصر لأي نبي هذا لأي شهيد هذا فيقول له الله لمن يملك الثمن فيقول يا رب وعن يملك هذا الثمن ده قصر عظيم فيقول له الله أنت تملكه فيقول كيف يا رب فيقول بعفوك عن أخيك فيقول عفوت يا رب عفوت يا رب فيقول العفو الذي يريد العباد يعفو عن بعضهم البعض حتى يوم القيامة فيقول العفو خذ بيد أخيك فادخل الجنة سويا اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو ولا لا يا أخوانا ثم كان يعطي ده من حسن خذ بيد أخيك يا هذا هو إلهنا هو ده ربنا سبحانه وتعالى ده اللي خلقنا ده اللي بيأمرنا بيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا شوف سيدنا أبو بكر الصديق يتقال على بنته ايه يتقال على السيده عائشه انها زنت بنت الصديق يتقال عليها كده ومين من الناس اللي روجوا الاشاعه ابن ابن, ابن اخوه مصطح ابن اسف ابن خاله ابن خال السيده عائشه مصطح ابن اساسه مين اللي بينفق على مصطح ابن اساسه ابو بكر يعني انا بديك مرتب شهري وتتكلم في عرض بنتي ها يا جماعه مستعدين تعفوا لو في في العيله حاجه زي كده مستعد تعفي لو حد اتكلم في عرض بنتك سيدنا ابو بكر الصديق لما حصل الحكايه دي وبعدين نزلت تبرئه السيده عائشه فقال والله لا انفق بعد اليوم على مصطح ما يستاهلش مش وفي ولا مليم بعد كده فنزل قول الله تبارك وتعالى العفو ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يا أصحاب الفضل أن يؤتوا أولي القربى بيتكلم على مصطح أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هو وحش بس كان مهاجر في سبيل الله شوف شوف العفو انصافه لعباده ده اتكلم في في حق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سماه له قربة ومساكين محتاج فلوس ومهاجر في سبيل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع عنه المال ما حييت وأن رجع له العفو الذي يجمع العباد لو عيلة متقطعة لو متخانق مع أخوك لو متخانقة مع ابن عمك وبنت عمك لو العيلة اتقطعت دي ليلة عفو يا اخوان بالله عليكم اثبتوا الليلة دي إلا ما تعفوا عن الناس كلموهم الليلة دي محدش عارف يا جماعة هندرك الليلة إمتى لعلك بعفوك عن بني آدم النهاردة سواء بقلبك لو هو بعيد أو بتليفون أو ببوسة إيد لو أمك اعفو عني يا أمي سامحيني اللهم إنك عفو تحب العفو اسم جميل قوي قوي قوي والله يا اخوانا انا عايز اختم الحلقه من حلاوه ان احنا عمالين نقول تحب العفو عفو يعني ترديد الاسم بيهز القلب من جوه تحب العفو فاعفو عني فاعفو عني تعرفوا ت- تعفوا لهذه الدرجه تعرفوا تسامحوا الناس لهذه الدرجه اعفو عشان ربنا يعفو عنك سيدنا عمر بن الخطاب يقف بين الناس ليله القدر ويقول ايها الناس كل الناس مني الليله في حل انا مش زعلان من حد ثم يلتفت ويقول قد عفوت يا رب فاعف عني وانا بقول اهو لكل اللي ظلموني وانتوا قولوا كل واحد يقول في نفسه كل الناس الليله مني قد عفوت عنها اعفي وسع القلب وسع كان ظلم شديد جرحك اغتابك قال عليك ظلم اتكلم عليك في الحته الفلانيه شهر بيك في جرايد عمل فيك ايه اتكلم في عرضك قال عليك حاجات ما حصلتش اللهم عفوت عفوت عشان انا عشان انا انا في الاخر عايز اخش الجنه عشان عشان الله عفو عشان انا عايز اروح له باي حاجه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني خلصت الحلقه طالعين بثلاث حاجات العفو يمحو اثار الذنوب كان لم تكن وينسيك إياها والملائكة يوم القيامة ثم يرضى عنك ثم يعطيك عطاء حلالا طيبا يوم عفى عنك دعاء ليلة القدر اللي مش عايزينه يسيب لس- ألسنتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هي ليلة اعفي عن الناس بالنهار يعفو العفو عنك بالليل إني داع فأمنوا لعلها ليلة إجابة أخوانا فادعوا كده بكل قلوبكم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله ماذا نقول سوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد الحمد لله عدد قطر الأمطار الحمد لله عد- عدد ثمار الأرض الحمد لله عدد ما أشرق عليه الليل وأظلم عليه النهار الحمد لله عدد من طاف وصلى بالبيت الحرام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله من كل قلوبنا الحمد لله على نعمتك الحمد لله على رمضان الحمد لله بنعمة شهر رمضان الحمد لله على ليلة القدر الحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا اللهم إن لنا ذنوبا عظيمة كبيرة اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اعف عن الذنوب كلها الليلة يا رب اعف عن الذنوب كلها يا عفو يا عفو اعف عن الذنوب كلها الليلة يا رب كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم احفظنا من فوقنا احفظنا من تحتنا احفظنا عن أيماننا عن شمائلنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا احفظنا بالإسلام قائمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين يا رب يا رب هل سنكتب الليل في من عفوت عنه يا رب أنت الكريم أنت الكريم ونحن بين يديك نتذلل الليل إليك ونخضع إليك ونرجوك وأنت الكريم المجيب يا رب يا رب اعتقنا الليل يا رب اعتقنا الليل يا رب يا رب يا مجيب اغفر لنا اغفر لنا تب علينا تب علينا تب علينا حببنا في التوبة الليلة يا رب حببنا في التوبة لتعفو عنا اللهم إنا نشهدك أننا قد عفونا عمن ظلمنا فاعف عنا الليلة اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا الليلة يا رب وسع قلوبنا لنعفو عن الناس لتعفو عنا الليلة اعفو عنا اعفو عنا اعفو عنا اعتقنا الليلة من جهنم يا رب اللهم إننا في هذه الليلة العظيمة العظيمة نستغيث بك نستغيث بك أغث أمة حبيبك محمد يا رب اعفو عن الأمة ليستقيم أمرها العام القادم يا رب ببركة هذه الليلة أرنا آية في هداية الشباب الليلة يا رب يا رب لا ينقضي رمضان إلا وأريتنا معجزة وآية في هداية شباب وبنات المسلمين والأمة كلها يا رب اعتقنا اغفر لنا ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا استرنا يا غفور استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اعف عنا اغفر لنا سامحنا اعتقنا أبكنا من خشيتك أذقنا حلاوة الإيمان رقق قلوبنا أبكي عيوننا آنسنا في قبورنا بالقرآن نعوذ بك من ظلمة القبر ووحشة القبر نعوذ بك من الوقوف بين يديك يوم القيامة وأنت غاضب علينا ارضى عنا ارضى عنا أبكنا من خشيتك حببنا في صلاة الفجر بعد رمضان حببنا في قيام الليل بعد رمضان حببنا في القرآن يا رب تب علينا من كان فينا شاب أو فتاة رجل أو امرأة مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن يا رب اشفي مرضانا بحق هذه الليلة اشفي مرضانا ارحم موتانا اغفر لأجدادنا ومن مات من آبائنا ارحم من مات من شباب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغث المسلمين يا ذا الجلال والإكرام نستغيث بك للعراق نستغيث بك للعراق نستغيث بك لفلسطين كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب يا رب هذا جهدنا هذا العام لا نملك أكثر من ذلك بذلنا وتكلمنا وسجدنا وبكينا لا نمن عليك ولكن هذا جهدنا لا نطيق أكثر من ذلك فعلنا ما نستطيع نقينا قلوبنا وعفونا عن الناس وأنت المطلع يا رب يا ذا الجلال والإكرام هذا ما نملك فاعف أنت بعد ذلك هذا جهدنا فاعف أنت فأنت العفو اقبلنا يا عفو سامحنا يا عفو انصرنا يا عفو ادخلنا الجنة يا عفو حرم النار على أجسادنا يا عفو اعتقنا من جهنم يا عفو اعتق أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا من جهنم يا عفو اعتقنا من, الج... من النار يا عفو اكتب كل من يسمعنا الآن يا عفو رفيق النبي في الجنة يا عفو رفقاء النبي في الجنة يا عفو يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عن أمة حبيبك محمد يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصيب رحمتك في العالمين